سر فرحها حتى لو اتحرمت من كل شيء موجود في العالم لكن يكفيني ان الله ليا ان الله بتاعي فعبرت عن سر بهجتها وفرحتها بالله عشان كده الفرح اللي بتختبره النفس اللي بتحمل الله في داخلها وتعيش وتحس بعشرة الله جواها الفرح ده مش مجرد كلام او تمثيل او شوية مشاعر من خارج لكن ده يشبهوه يعني زي ذمرة من النار مشتعلة في قلب النفس اللي حاسة بوجود الله في داخلها حتى ان زكريا النبي قال نبوة رائعة جدا عن الفرح والابتهاج اللي يصيب العذراء في ذكر زكريا الإصحاح تسعة عدد تسعة الآية الشهيرة بتاعته زكريا النبي اللي تنبأ عن هذا الوصف قال ابتهجي جدا يا ابن الصدق واهتفي يا بنت اورشليم مين ابن الصهيون ومين بنت اورشليم العذراء يقول لها ابتهجي جدا واهتفي اهتفي منين من الفرح ليه لان ملكك ياتي اليك الملك بتاعك جالك وكمل بقى النبوة عن دخول المسيح لأورشليم يأتي إليك وديعا متواضعا منصورا راكبا على أتان وعلى جحش ابن آدم لكن في واقع الأمر ابتهجي جدا وافرحي يا بنت صهيون لأن ملكك يأتي إليك تختص بالعذراء مريم لما أتاها ملكها وهو ده سر فرحها تبتهج روحي بالله مخلصي وكلمة مخلصي دي كلمة كبيرة جدا لأن طلع بعض البدع أو بعض الهرطقات اللي بتقول يعني إن العذراء مريم ما كانتش محتاجة للخلاص لأن الروح القدس حل عليها فغفر لها كل الخطايا وسامحها فما كانتش محتاجة لصليب المسيح لا العذراء بتصر بانها محتاجه الى الخلاص فكان الاخوه الكاثوليك طلعوا بدعه الحبل بلا ذنب ان العذراء ايضا ولدت بلا خطيه فهنا العذراء بترد عليهم بتقول لا ده انا كمان محتاجه الى خلاص محتاجه لصليب المسيح ودي نظره الكنيسه الارثوذكسيه الروح القدس صحيح حل على العذراء مريم لكن العذراء مريم كانت محتاجة إلى صليب المسيح لأن لو كانت العذراء أخذت خلاص من غير صليب المسيح كان ممكن ربنا خلصنا كلنا زي العذراء من غير الصليب لكن يظل الصليب هو الطريق الوحيد لخلاص كل نفس ايه بشريه لأنه نظر إلى اتضاع آمته وفي تواضع جميل جدا ورائع قالت العذراء إن أنا نلت كل هذا مش نتيجة استحقاق كانت نفسها مطبعة وبيتها مطبع وعشيرتها مطبعة حياتها كلها اتضاع والله نظر إلى القلوب المتواضعة لأن الله يسكن تلك القلوب المطلعة وهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطور من هذه اللحظة لحظة خلود الروح القدس في أحسائها كل الأجيال تطوب العذراء وتمجد العذراء وتكرم وده الواضح على مدى ما يقرب من 2000 سنة منذ أن حل الروح القدس بأحساء العذراء وكل جيل تطوب العذراء مريم ويمجدها عشان كده الكنيسة الأرثوذكسية تكرم العذراء وتمجدها لأن هي نطقت بكده وتنبأت بكده وده فعلا اللي حدث موضوع تمجيد القديسين وتكريم القديسين اللي عاشوا ربنا وربنا عاش فيهم من الخطورة جدا ما هوش عبادة زي ما الطوائف البروتستانتية بتقول ان احنا احنا بنعبدش حد الا المسيح ما هوش عباده للقديسين لكن ده تكريم مش ليهم في حد ذاتهم لكن فالله الحال فيهم وده كلام الكتاب المقدس يعني نجينا يبص المزمور 15 اللي اوله كده يا رب من يسكن في مسكنك مين اللي يقدر يعيش مع ربنا ويسكن في مسكن ربنا حاطط شوية مواصفات يا رب من يسكن في مسكنك ومن يحل في جبل قدسك السالك بلا عيب الفاعل البر المتكلم بالحق في قلبه الذي لا يغش بلسانه ويجي عند حته ويقول حاجه عجيبه قوي ويمجد الذين يتقون الرب يعني تمجيد القديسين ده شيء ايه اساسي وضروري للسكنة في بيت الله يمجد الذين يتقون الرب يفوز الذين يتقون الرب عشان كده تكريم القديسين ده اصل كتابي من الكتاب المقدس مش بدعة دخلتها الكنيسة الأرثوذكسية لكن شيء أساسي في علاقتنا بالقديسين وعلى رأسهم طبعا العذراء مريم هي نفسها قالت منذ الآن جميع الأجيال تصوبني تصوبني تمدحني تغبطني تمجدني لكن ما تعبدنيش ما هياش عبادة شخصية ليهم لكن فرح بعمل ربنا اللي جواهم واللي عمل معاهم وفيهم وليهم إذا كان بعض الطوائف حاولت إنها تقلل من كرامة العذراء وقالت زي ما بيقولوا يعني العذراء دي عبارة عن بونبونييرة جواها بمبوني خدنا البمبوني يبقى البونبونييرة فقدت قيمتها خدنا المسيح اللي جواها يبقى هي ملهاش لازمة أقول له لأ ده حتى البونبونييرة أنت بتحطها في مكان لائق بتحتفظ بيها بتكرمها فعشان كده العذراء نفسها قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تفوضني أو تعطيني الطوبة ودي نظرة الكنيسة الأرثوذكسية للعذراء مريم في تمجيدها وفي شفاعتها وفي تطويرها للعذراء لأن القدير صنع بي عظائم وهنا فرحة العذراء مريم بالله مخلصها لأن القدير القدير يعني اللي قادر على كل شيء وتعرفوا أول مرة في الكتاب المقدس اتقالت لمين؟ حد فاكر؟ بالظبط إيل شداي أول اسم عرفه إبراهيم عن الله إيل شداي الإله الإيه؟ القدير وهنا نبص نلاقي إن العذراء مريم كانت شخصية عجيبة جدا بالرغم من بساطتها إلا إنها كانت عارفة الكتب المقدسة يعني نرجع نشوف التسبيحة بتاعتها دي نلاقيها أخذة مقاطع من تسبيحة دبورة ومن تسبيحة حنا أم صموئيل ومن معرفتها لصفات الله من خلال العهد القديم كانت دارسة كويس في الكتاب المقدس ما كانتش مجرد فتاة عادية لكن كانت عايشة كلمة ربنا اختبرت الإله القدير القدير يعني القادر على كل شيء إله إبراهيم اختبرته زي ما عرفوا إبراهيم إن هذا الإله القدير أعطاه نسل من بعد يأس ومن بعد مماتية مستودع سارة ومماتية مستودع إبراهيم الله القدير أعطاه ابن إسحاق العذراء ايضا اختبرت هذا الاله القدير لأن نفس الكلمة سمعتها من الملاك جبريال المرة اللي فاتت في البشارة قال لها عبارة كده لأن ليس شيء غير ممكن لدى الله ادها الإعلان عن الإله القدير القادر على كل شيء وكل شيء ممكن عنده صدقت اللي قاله لها الملاك وترجمته لتسبيحها واختبار في حياتها لأن القدير صنع بي عظائم النفس اللي حاسة إن ربنا عمل معاها عظائم لابد أن تعظم الرب واسمه قدوس بردك من فم الملاك العذرة بتنطق لأن الملاك المرة اللي فاتت قال لها لأن الإيه القدوس المولود منك يدعى ابن الله فقالت واسمه قدوس لأن ده كيانه وطبيعته ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه وإن كل اللي عمله ده بسبب رحمته العظيمة رحمته على مدى الزمن وعلى مدى الدهور إلى جيل الأجيال رحمته لا نهاية لها يبقى العذراء هنا بتقرر عدة أمور إن اللي نالته مش بسبب استحقاقها لكن بسبب اتضاع قامته وبسبب رحمته اللانهائية نالت هي هذا التمجيد وهذه التطويبات رحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه عشان كده سؤال مهم جدا نقف عنده في تسبيحة العذراء مريم ونسأل نفسينا يا ترى انت شاعر برحمة ربنا التي إلى جيل الأجيال اختبرت الرحمة اللانهائية اللي في الله إذا أردت ان انت تختبر رحمة الله اللانهائية فاتصل الله اتقي ربنا يعني ايه ادي ربنا وضعه السليم وادي رب ربنا وضعه المهم في حياتك هو ده اتقاء الله ان ربنا ياخد مكانته الحقيقية في حياتك صنع قوة بذراعه عمل قوة بذراعه العهد القديم كله من اول خروج شعب اسرائيل من ارض مصر يقول بذراع عالية وبيد ايه رفيعة قوية العذراء مريم اختبرت هذه الذراع القوية ذراع الله وزي ما احنا عارفين ان كلمة ذراع الله اشارة باستمرار الى تجسده ذراع ربنا دي ليها موقف عجيب قوي في العهد القديم والحقيقة العذراء مريم لمحت هذه الذراع عشان نعرف ايه معنى ذراع ربنا دي نطلع مع بعض اشعية واحد وخمسين اشعية واحد وخمسين اشعية بيوصف الحالة الصعبة اللي وصل اليها الانسان بسبب الخطية وبسبب بعده عن ربنا مدى التعب والشقاء والانحطاط اللي وصل اليه الانسان وبعدين فجأة كده قال معقول يا رب هتسيب الانسان في تعبه وبلاياه كده وانت سايبه من غير ما تعمل له حاجه فابتدى يصرخ لربنا في عدد تسعه ويقول له ايه؟ استيقظي استيقظي البسي قوه يا ذراع الرب وكانه بيصحي ايدين ربنا يعني اشتغل يا رب اعمل حاجه في الحاله الصعبه اللي وصل اليها الانسان استيقظي كما في ايام القدم زي ما اشتغلت زمان بقوة بيد عالية وبذراع رفيعة كما في الأدوار القديمة ألست أنت القاطعة رهب الطاعنة التنين تستطيع أنك تخلصي من التنين اللي سيطر على كل الخليقة فقعد يترجى ذراع الرب أنها تشتغل فشاية 52 ربنا وراله كده رؤية عدد عشرة 52 عدد عشرة عشان يطمنوا ان ايدين ربنا وذراع ربنا هتشتغل قد شمر الرب عن ذراع قدسه امام عيون كل الامم فترى كل اطراف الارض خلاص الهنا ربنا شمر دراعاته يعني هيشتغل بعدين في اشعياء 53 عدد واحد يقول يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب مين شاف ذراع ربنا مين اللي شافها بقى العذراء مريم هي اللي شافها صنع قوة بإيه بذراعه العذراء مريم أول من عاينت الخلاص صنع قوة بذراعه أشياء يقول مين اللي صدق ومين اللي شاف ان فعلا ذراع ربنا موجودة وبتشتغل وهتصنع هذا الخلاص العظيم العذراء مريم قالت صنع قوة بذراعي رأت ما رآه أشعيا بروح النبوة لكن هي رأته بالحقيقة شتت المستكبرين بفكر قلوبهم الإنسان المستكبر هو اللي حاسس بذاته حاسس بإمكانياته وبقدراته لكن هي بتقول شتتهم يعني بردتهم بفكر قلوبهم يعني في نوع من المتكبرين يبقى ليه تكبر ظاهري ده بيبقى واضح والناس بتتجنبه لكن الاخطر منه كبرياء بفكر الايه القلب كبرياء الداخلي ودي المصيبة ال... او الآفة اللي بتبقى متفشية فينا انا يمكن شكلي من بره متضع لكن من جوه من فكر قلبي انا حاسس اني انا الافضل والاحسن والاقدس والاصح والاقدر هو ده فكر القلب حاسس اني اعلى من الناس واذكى من الناس واجمل من الناس واحق من الناس الاخرين قد يبدو مظهري شيء مخالف ان انا بتضع قدام الاخرين لكن المتكبر بفكر قلبه حتى ده الله يكشفه عشان كده سوف يشتته او لا تكون له قيامه انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين الاعزاء اللي هم متمسكين بذاتهم وبامكانياتهم وده التاريخ بيقول لنا كده يا ناس تكبروا وتمسكوا بعزتهم فأنزلهم من على الكراسي يعني قومهم يا مملوك شفنا مثلا هيرودس لما حس ان هو عزيز وان هو قادر ولبس الحلة الملوكية ده مش بس نزله من على الكرسي ده خلى الدود ياكله وهو حي ورفع المتضعين وكان مثال جميل جدا للمتضعين اللي رفعهم هو داوود النبي جابوا من وراء الغنم من الحظيرة ورفعوا على كرسي مملكة إسرائيل الله يغير الأوضاع العذراء مريم دلوقتي في منزلتها هي كل الخلائق البشرية والغير بشرية انها ان احنا بنقول لها مرتفعة اكثر من الشيروبيم ومكرمة أكثر من السيرافيم العذراء مريم دي كانت متضعة نظر إلى اتضاع إيه؟ لكن ادها كرسي فوق الملائكة ورؤساء الملائكة والقوات السماوية وكل الصغمات الأرضية كمان أتبع الجياع خيرات والجائع هنا هو من له احتياج وحاسس انه محتاج لان ساعات الانسان بيبقى له احتياج لكن مش شاعر انه محتاج الانسان الجعان ده هو اللي ربنا يشبعه اللي محتاج وحاسس انه محتاج المريض واللي شاعر انه مريض ده المسيح يشفيه لكن اللي بيقاوح ويقول ان انا مش مريض وهو مريض ما يقدرش المسيح يقدم له حاجه الجعان وبيقاوح وبيقول انا مش جعان المسيح لا يشبع شبعانا ولا يغني غنيا لكن غنى المسيح للفقراء والمحتاجين شبع المسيح للجياع والعطاش اللي حاسس باحتياجه اشبع الجياع خيرات زي في مزمور 111 يقول أعطى طعاما لأتقيائه يعني ربنا بيدي أكل للنفس التي تتقيه يديها شبع شفنا أطعم شعبه في البرية من المن والسلوى أطعم إيليا الذي اتقاه بواسطة الغراب أطعم دانيال بواسطة حبقوق النبي اللي شاله وحمله من فلسطين إلى بابل أطعمنا إحنا من الخمس خبزات والسمكتين ومن جسده ومن دمه يعطي طعاما لمتقيه أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين فاضيين الغني هنا هو النفس اللي حسب إمكانياتها وبقدراتها اللي ما بتطلبش اللي مش حاسة باحتياجاتها المتكلين على أموالهم في الآخر هيكتشفوا إن هم عايشين في فراغ ما عندهمش حاجة عدم لا يملك شيء عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة إسرائيل ده ابنه البكر فتاه المحبوب عضده قواه شعبه المختار وافتقر له باستمرار للرحمة حتى في سقطاته وفي ضعفاته كان الله يرحم إسرائيل مرارا كثيرا عشان كده الله أرسل الخلاص من إسرائيل لأن إسرائيل ده ابن البكر اللي معاه العهد الشعب المختار كما كلم أباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد كما كلم أباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد أخذت مريم العذراء الكلام والوعود بتاعة إبراهيم ليها وشعرت إنها نسل إبراهيم اللي لابد أن يتم كل ما قيل من وعود ومن عهود لابراهيم عشان كده النفس اللي بتحمل ربنا في داخلها تاخد كل عهد وكل كلمه اتقالت للاباء وتتمسك بيها ان العهود والوعود دي ليها هي شخصيه الواحد لما بيقرا الكتاب المقدس يقول طب ده ربنا وعد ابراهيم بكذا وعد داود بكذا وعد اسحاق بكذا لكن ما وعدنيش انا حاجه ما قاليش انا حاجه النفس اللي تحمل المسيح جواها تشعر ان كل الوعود والعهود لكل شخصيه ظهرت في العهد القديم هي ليها بتاعتها اخذت الكلام لها عشان كده تمتعت بيه ومجدت ربنا زي ما شفنا على قدرته الاله القدير مجدت ربنا على قداسته اسمه قدوس مجدت ربنا على رحمته لان رحمته الى جيل الاجيال وفي اخر ايه مجدت ربنا على امانته لايفائه بالوعود اللي وعدها لمين للاباء هنا العذراء مريم مجدت ربنا على اربع حاجات قدرته قدسته رحمته امانته اربع حاجات دول تسبحه جميله كل نفس فينا مدعوه انها تختبر هذا عشان كده يا ريت واحنا بنعيش في فكر التجسد وفي صوم الميلاد وفي تسبحة ياه زي ما انتوا اللي بيحضر سبعة واربعة بيلاقوا ان الكنيسة خدت تسبيحة العذراء مريم دي وحطتها لنا في وسط تسبيحة كياه وبتقرا لنا هذا الانجيل في وسط فأتوكية يوم الحد ليه؟ علشان النفس تختبر ما اختبرته العذراء مريم انا محتاج قدرة ربنا في حياتي ولا محتاج قداسة ربنا في حياتي ولا محتاج رحمة ربنا اللانهائية ولا محتاج أمانة ربنا في تنفيذ وعوده وعهوده الموضوع مش ان احنا بنعمل قصة بنكررها والتسبيحة دي مش مجرد نغمة وخلاص لكن دي حياة الكنيسة بتديها لنا علشان يصير لنا ما صار للعذراء مريم لما بتقف وقفات معينة عايزة تقدم لك قدرة ربنا الإله القدير عشان يصنع بيك عظائم عايزة تقدم لك اللي اسمه قدوس لكي ما يقدس حياتك عايزة تقدم لك رحمته إلى جيل الأجيال عشان ما تيأس أبدا مهما كانت حالتك لأن رحمته على مدى الدهر والزمن عايزة تقدم لك أمانة ربنا المطلقة في كل كلمة قالها عشان كده الكلمة اللي قالتها العذراء مريم هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني فعلا ما زالت الكنيسة تحيا هذه التطويبات اللي بتقدمها للعذراء كل يوم نمجدها صحيح ما بنقدم لهاش العبادة زي ما الكاثوليك شطوا او زي ما البروتستانت رفضوها كلية لكن احنا بننفذ كلمة الانجيل يمجد الذين يتقون الرب والمسيح نفسه قال كده طوبى للذين يقرؤون ويسمعون كلام الله ويحفظونه والعذراء كانت خير مثال للي حفظت كلام ربنا عشان كده تستحق هذه ايه الطوبه كده بنشوف وضع الكني... وضع كنيستنا الارثوذكسيه للعذراء مريم ان العذراء ليها وضع معين في الليتورجيه بتاعت الكنيسه وفي العباده العذراء بتشترك معانا وعلى راسنا اذا كانت هي بتمثل الكنيسه وهي تمثل البشريه الحامله لله في داخلها احنا بنشترك من وراها في تسبيح الله وفي تمجيده الكنيسة حطتها في مقدمة قانون الإيمان نعظمك يا أم النور الحقيقي ودخلتها في صلوات الأجدية كشفيعة تشفع لينا ودخلتها في الألحان بتاعتها عشان كده اللي يدرس الالحان بتاعه الكنيسه يلاقي فيه وضع معين للعذراء مريم في الالحان من اول رفع بخور باكر وقبل تقديم الحمل في لحن اللي هو شيري ماريا يسموه لحن الملكه اللي هي جابت الحمل الحقيقي اللي بنقول فيه السلام لمريم الملكه ونبع الكرمه التي لم تشخ ولم يفلحها احد مات لحن المجمرة الذهب النقي الحاملة العنبر وهو لحن عن العذراء مريم اللي حملت جمر اللاهوت فيه داخلها وفاح رائحتها هو لحن طيشوري وتيشوري الكنيسة بتطلب شفاعتها في لحن بشفاعات وبتقدم لها عناق حار في لحن افراحي يا مريم حتى يسموه استثمس كلمة أستثمس معناها عناق حار أو قبلة وكأن الكنيسة كلها في شخص العذراء مريم تحتضن المسيح وتقدم له هذه القبلة في التماجيد كلها بتقدم الكنيسة في ألحانها العذراء مريم ليس كعبادة ولكن كحسب الكلمة هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني بل ان التسبحة اليومية اللي قايمة عليها الكنيسة العذراء ليها مركز معين في التسبحة ليها حاجة اسمها سأوتوكية سأوتوكية يعني تمجيد لوالدة الإله وكل يوم من أيام الأسبوع ليه سأوتوكية معينة السأوتوكية المعينة دهيت بتحط الكنيسة خلاصة فكرها ونظرتها للعذراء وخلاصة اللاهوت وسر التجسد كله تحضروا في سبعة وأربعة مثلا توثيقية يوم الحد دي خدت الكنيسة كل حاجة كانت موجودة في خيمة الاجتماع وشبهتها للعذراء مريم ليه؟ لأن خيمة الاجتماع دي كانت عبارة عن إيه؟ حلول الله وسط شعبه والعذراء مريم صارت هذه الخيمة التي حل فيها الإله من اول القبه اللي هي قدس الاقداس يشبهوها بالعذراء مريم الجزء اللي كان بيحل فيه الله في العهد القديم قدس الاقداس شبهوه بالعذراء مريم وكان هذا القدس مفصول عن بقيه المكان زي العذراء مريم اختيرت وفصلت وسيج حولها عن بقيه البشر شبهوا العذراء مريم بتابوت العهد المصفح بالذهب من كل ناحيه عارفين تابوت العهد كان مصنوع من خشب لا يسوس علشان بتولية العذراء بتولية دائمة وبعدين يجيبوا الخشب الذي لا يسوس ده ويغطوه برقائق من ذهب من كل ناحية من داخل ومن خارج والذهب ده رمز للايه؟ للهوت اللي أحاط بالعذراء من الداخل ومن الخارج كان فوق التابوت في حاجة اسمها الغطاء وكان على الغطاء ده فيه كروبينين وكان مجد الشكيناه اللي بيعلن حضرة الإلهية يظهر ما بين الكروبينين اللي موجودين على غطاء التابوت فنقول في التسبيحة إن هذا الغطاء يشبه مين؟ العذراء مريم لأن الملاك قال لها إيه؟ قوة العلي تظللك زي ما كان الكروبينين بيظللوا على غطاء التابوت نشبه العذراء بقصة المن المن اللي عال الشعب وعاش عليه الشعب لان كان فيه خبز الحياة العذراء برضك احتوت على خبز الحياة اللي هو سيد المسيح اللي بيعطينا الحياة الأبدية شبهوا المنارة بالعذراء مريم لأن المنارة دي اللي بتنور والعذراء هي اللي حملت النور الحقيقي يشبهوها بالمجمرة الذهبية عشان كده في الطقس السليم تلاقوا ان الشورية لازم يبقى لها غطا ما تبقاش مكشوفة علشان البخور المتصاعد تحتويه هذه الغطاء واذا كان جوف الشورية ده يمثل بطن العذراء مريم اللي افاحت المسيح اللي قدم نفسه رائحة طيبة على جبل الجلجثة فاشتموا الآب برائحة سرور ورضا تسبيحة يوم الاثنين أو السلطوقية بتاعت يوم الاثنين بتتكلم عن إن كل النبوات اللي جت في العهد القديم تحققت في العذراء مريم وتقول المرد الجميل أشرق جسديا من العذراء مريم أشرق في تحقيق النبوات اللي جت قبل كده يوم الثلاث تتكلم تسبحته عن الحمل والولادة العجيبة ولادة العذراء وسر اللاهوت اللي حل فيها وتقول المرد بتاعها لأنه بإرادته وحده ومسرة أبيه والروح القدس أتى وخلصنا يوم الأربع تتكلم التسبيحة عن اختيار العذراء وتقول تطلع الآب من السماء بص من السماء كده فلم يجد من يشبهه ما لقاش حد زي مين العذراء ارسل وحيده وتجسد منه يوم الخميس تتكلم عن ان العذراء دائمة البتولية تقول لم يزل الها اتى وصار ابن بشر يوم الجمعة يتكلم عن كرامة العذراء الفائقة يوم السبت يتكلم عن العذراء الممتلئة نعمة عشان كده المرض يقول السلام لك يا ممتلئة نعمة سلام لك يا من وجدت نعمة سلام لك يا من ولدت المسيح الرب معك وكأن الكنيسة في كل يوم تحيا في فكر العذراء الحاملة المسيح لكي ما تكون كل نفس فينا على نفس مستوى العذراء حاملة للمسيح متمتعة بالمسيح تقول تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي نفس اختبار العذراء كل نفس فينا تختبره عشان كده الكنيسة تحطها في شفاعتها وفي تطويضها فوق كل المراتب وفوق كل الرتب حتى في ان تسبحة يوم الخميس تقول عبارة لطيفة ان العذراء اعظم من الرسل ليه لأنها والدة الذي كرزوا به في كل المسكونة هي والدة المسيح اللي كان الرسل بيكرزوا بيه والعذراء أفضل من الأنبياء بتوع العهد القديم ليه؟ لأنها أتت لهم بمن كانوا ينتظرونه أنبياء العهد القديم كانوا مستنيين مين؟ المسيح والعذراء جابته لهم أفضل من الشهداء ليه؟ تقول التسبحة لأن منها خرج واضع جهدهم الحقيقي هم الشهداء دول جهدوا ليه؟ من أجل المسيح اللي خرج من العذراء أعظم من القديسين لأنها جابت لهم اللي كانوا بيحبوه وعاشوا من أجله ده موقع العذراء مريم في الكنيسة الأرثوذكسية تقدم لها التطوير لكن لا تقدم لها العبادة سمتها الكنيسة والدة الإله الثؤتوقس دائمة البتولية أم النور دي الألقاب اللي بتسميها العذر الكنيسة للعذراء أما بالنسبة لشفاعة العذراء فكان خير مثال على فعلا شفاعة العرب العذراء قدام المسيح هي معجزة عرس قانا الجليل. عذراء بتعمل حاجتين في الشفاعة عشان نبقى فاهمين الشفاعة صح. أول حاجة بتقدم حاجتنا أمام الله. راحت قالت للمسيح ليس لهم أمر. قالت له على الحالة بالظبط. تقدم حاجتنا امام المسيح بثقه وبداله وما تنتش الكلام ولا فصلت الكلام ولا اي حاجه مجرد انها اعلنته بالحاله ده اول جزء في الشفاعه ثاني جزء في الشفاعه قالت لو كنتوا عايزين حاجه يعملها لكم ربنا وتتم المعجزه عليكم دور مهما قال لكم فافعلوه وهنا العذراء في شفاعتها انها بتوجهنا باستمرار لوصية المسيح وما يطلبه المسيح منا عشان مهما قال لينا ان احنا نعيشه ونفعله بكده يبقى خدنا فكرة عن مكانة العذراء في الكنيسة بتاعتنا وايه مفهوم العذراء الصحيح قدم لها التطويب والتمجيد عشان كده اذا كان في بعض العبارات دخيله على ايماننا فلابد ان احنا نكون مستيقظين يعني مثلا لما بنقول بك نلنا الخلاص لا مش بيها نلنا الخلاص بابنك نلنا الايه الخلاص يبقى فاهمين دور العذراء ووضع العذراء بالظبط عشان كده في كتاب بيتقدم لكم بتخفيض عن العذراء ومكانتها في الكنيسة الكتاب اسلوبه سهل وبسيط اسمه العذراء السؤتوكوس لقى الاصحاح الاول من عدد 56 فمكثت مريم عندها نحو ثلاثة أشهر ثم رجعت إلى بيتها وأما إليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا وسمع جيرانها واقرباؤها ان الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم ابيه زكريا فاجابت امه وقالت لا بل يسمى يوحنا فقالوا لها ليس احد في عشيرتك يسمى بهذا الاسم ثم اومأوا الى ابيه ماذا يريد ان يسمي فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا فتعجب الجميع وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله فوقع خوف على كل جيرانهم وتحدث بهذه الامور جميعها في كل جبال اليهوديه فاودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي وكانت يد الرب معه وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجهه وجه الرب لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا المرة اللي فاتت تسبحة العذراء مريم وفرحتها وابتهاجها والفرح العظيم اللي هي كانت فيه بالرغم من انها ما كانش ليها من اي امكانيات العالم اي شيء يذكر وشفنا مكانة العذراء في الكنيسة بتاعتنا وزي ان الكنيسة بت... والكنيسة بتتشفع بيها فوق كل الرتب وكل القوات وكل العساكر الملائكية وكل القديسين وكل الشهداء وفهمنا ايضا معنى شفاعتها انها تطلب عنا قدام ابنها بس على شرط طاعتنا لوصية ابنها يعني ما نفتكرش ان احنا نبقى عايشين بعيد عن وصية ربنا وما بنطوعش الوصية وبعد كده نقول ان العذراء بتشفع فينا او ان العذراء هتحقق لنا طلبات لازم ناخد بالنا من الحتة دي ان شفاعة العذراء من اجلنا مرتبطة بالكلمة اللي قالتها مهما قال لكم افعلوه لكن نتشفع بالعذراء من غير ما يكون لينا طاعة للي بيقوله لنا ربنا يبقى احنا بنخدع نفسينا او بنضحك على نفسينا مكثت العذراء مريم عند اليصابات وفي خدمتها حوالي ثلاث اشهر زي ما بيقول الكتاب المقدس انها كانت خادمه ليس فقط للرب ولكن ايضا لاليصابات تلك الامراه الشيخه فمكثت مريم عندها نحو ثلاثه اشهر ثم رجعت الى بيتها وبيتها اللي هو في الناصره نزلت من جبال اليهوديه واستغرقت المسيره سفر تاني حوالي اربعه ايام وكانت المسافه ما بين جبال اليهوديه والناصره ما يقرب من 100 ميل رجعتها العذراء مريم وهي حامل في الشهر السادس لكي ما تستقر في بيتها في بيت يوسف النجار وفي هذه الفترة معلمنا متى بيكمل لنا الرؤية أو المنظر إن يوسف النجار لما رجعت له العذراء مريم كانت في هذا الوقت تبقى هي حامل في الشهر الكام؟ الثالث وابتدت علامات الحمل تظهر عليها وهو لاحظ هذا الموضوع فيقول معلمنا متى ان يوسف النجار لما شاف العذراء بهذا الوضع اراد تخليتها سرا لكن ملاك الرب تدخل وقال له ان اللي هي حبلى دي هو من الروح القدس فابقاها في بيته وتحت رعايته بينقلنا معلمنا لوقا للحظه لحظة ميلاد يوحنا ابن زكريا الكاهن وفي ميلاد يوحنا تبتدي تتحقق وعود الله للبشرية الوعود اللي استلمتها البشرية منذ الدهر عشان كده أول ما اتولد يوحنا نطق زكريا اللي كان أخرس وأصم نطأ من عظمة الله وآمنت في تحقيق وعوده علشان يعلن بالصوت العالي وبالنطق العالي ان المولود يوحنا ده اللي سمي نبي العلي هو الذي سيتقدم ابن العلي ويهيئ الطريق قدامه خدوا بالكم عشان تبقوا مركزين يوحنا سمي نبي العلي بينما المسيح ابن العلي وفي فرق كبير بين الاثنين كان يوحنا عبارة عن مصباح أضاء في آخر الليل وفي عتمة الليل لأن كان حوالي 300 سنة مرت في تاريخ البشرية الله لم يتحدث لشعبه لا بنبي ولا برؤية ولا بإعلان ولا بظهور وكانت الحالة سيئة جدا وحس الناس ان كل الامور انتهت او انهم في يأس شديد جدا بسبب الظلمة اللي عمت العالم بسبب خطية الانسان لكن كان يوحنا المصباح اللي نور في اخر عتمة الليل علشان يعلن لينا قرب بزوغ الشمس اللي لما الشمس تطلع لن نحتاج الى المصباح وده فعلا اللي حصل ان الشمس كان هو المسيح ومجرد ظهور المسيح وبدء خدمته اختفى يوحنا المعمدان يقولوا اما اليصابات فتم زمانها لتلد كلمة تم الزمان كلمة لطيفة جدا لأن الله في خطته باستمرار في زمن معين عنده لكل إنسان في وقت معين علشان ينتهي زمن حزن الانسان ويبدا زمن الفرح بالله وعمل الله في حياه الانسان فلما تم زمنها ولدت هذا الابن وسمع جيرانها واقرباؤها ان الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها تعبير لطيف ان ربنا عظم رحمته لو كانت اليصابات ولدت وهي في سن العشرين وهي صغيرة وليها امكانيات الولادة ما كانش ده يعتبر عظم رحمة من ربنا كان شيء طبيعي انه يحصل وشيء عادي انه يحصل ولكن اذا كان عاقرا وقضت 80 سنة في ال... هذه الحالة وربنا فتح رحمها وولدت هنا تبتدي تظهر فعلا عظمة رحمة ربنا للإنسان عشان كده عظم الرب رحمته معاها جدا والحقيقة مش لوحديها ده كمان لجيرانها لدرجة ان جيرانها كمان فرحوا معاها وكأن هذا الفرح لا يختص بأليصابات فقط لكن يختص بكل الايه البشرية ده تمهيد للفرح الأكبر اللي ربنا هيعلنه للبشرية كلها ودي الكلمة اللي قالها الملاك للرعاة لما ظهر لهم ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب فكانت الفرحة دي نتيجة عظم رحمة ربنا لا تختص بأليصابات فقط ولكن تختص بينا كلنا عشان كده إرادة الله باستمرار إنه يعظم رحمته معايا ومعاك ويعظم فرحة الإنسان والإنسان من حقه إنه يختبر عظمة رحمة ربنا ولابد أن يكون له رجاء باستمرار في تلك الرحمة العظيمة الإنسان اللي بيصدق والإنسان اللي بيبقى له إيمان في عظمة رحمة ربنا هو اللي بيقدر ياخد ويفرح ويتمتع عشان كده الكنيسة بتحط لنا القرايات دي في شهر كياهك انتوا عارفين اصحاح اللي هو الاصحاح الاولاني بيتقسم على الاربع اسابيع بتوع شهر كياهك مش علشان بتعيد لينا مجرد قصة وذكرى لكن عشان تدينا هذا الفرح العظيم ان ربنا يريد ان يعظم مش بس يرحمك لكن ربنا عايز يعظم رحمته معاك علشان انت تفرح ويمكن صوم الميلاد الصيام الوحيد اللي حتى الصلاة فيه نغمته فريحي نغمة التهليل والتسبيح بعكس الصوم الكبير اللي بيبقى فيه توبة وبكاء ونوح وفيه انكسار يجي صوم الميلاد فيه فرحة لأن دي إرادة ربنا إنه يعظم الرحمة والفرح مع كل إنسان زمن الله باستمرار هو زمن الفرح العظيم عشان كده سيب ربنا يختار الزمن والطريقة اللي ربنا يعظم رحمته بيها معاك ما تشترطش على ربنا زمن معين او طريقة معينة يتهيألك ان بيها هي دي اللي هتفرحك او هي دي اللي هتحقق لك اللي انت عايزه لكن الانسان اللي عاش مع الله يترك لله الزمن والطريقة اللي ربنا يعظم بيها رحمته معاه عشان كده نبتدي نشوف ان لما تمت الازمنه انتهى زمن حزن الانسان وابتدى زمن الفرح بالله الكلام ده ما هوش مجرد تاملات او مجرد تفسير او اقناع بامور غيبيه او تخدير للناس زي ما قالوا ان الدين افيون الشعوب لكن الكلام ده يصبح حقيقه الانسان يستطيع انه يختبرها ويدوقها لما يصدق في المولود اللي اتولد له عشان كده العبارة اللي قالها أشعية يولد لنا ولد ونعطى ابنا ان الموضوع ده يختص ايه بينا لينا عشان كده لو فات عيد الميلاد علينا من غير ما احس ان المسيح اتولد ليا انا شخصيا واني اعطيت هذا الابن يبقى ملوش اي معنى عيد الميلاد اللي انا عيدته فعدد 59 وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وزي ما احنا عارفين ان عهد الختان ده كان فريضة او عهد بين الله وبين شعبه ان الانسان كل ابن ذكر يولد في اليوم الثامن يختتن دليل على دخول هذا الانسان في عهد بينه وبين الله او في علاقة سرية بينه وبين الله مش معنى اليوم الثامن ليه ما بيختنش في اليوم السابع اه لان معنى الختان ان الانسان ابتدى حياة جديدة لان وحدة الزمن زي ما احنا عارفين هي الاسبوع يبقى اليوم الثامن ده بداية الزمن الجديد فعشان كده كانوا متعودين اليهود انهم ما يسموش المولود الا في اليوم الثامن لما يخش في الحياة الجديدة او في العهد الجديد بينه وبين الله وده ليه معنى جميل جدا وكأن الايام اللي عاشها قبل كده من غير ما يكون بينه وبين الله عهد لا تحسب من عمره لا تحسب من عمره الحته دي خطيره ان الانسان اللي عايش من غير عهد بينه وبين الله مهما عاش من سنين لكن كل هذه السنين لا تحسب طب من امتى يبتدي يتحسب عمره وان هو فعلا عايش من يوم ما يخش في عهد مع الله من يوم ما يخش في علاقة بينه وبين ربنا عشان كده الكنيسة تسمي التوبة ميلاد جديد بداية حياة ايه جديدة عشان كده الايام اللي فاتت من عمري من غير ما اكون عايش فيها مع ربنا ما تحسبهاش من عمرك وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم ابيه زكريا وعلى حسب عادة اليهود ان هم بيحاولوا يحتفظوا بسلسلة الانساب بتاعة كل عيلة فما بيحاولوش يدخلوا فيها اسامي جديده فقالوا طب نسميه زي اسم ابوه زكريا ده الاسم اللي اختاره الناس ليه فأجابت أمه وقالت لا بل اسمه يوحنا أصرت أليصابات إنها تسميه يوحنا أليصابات ما كانتش حاضرة الرؤية اللي شافها زكريا بالملاك والملاك هو اللي قال لزكريا هيسموه يوحنا لكن يبدو ان ايضا الروح اعلن لاليصابات عن اسم يوحنا المعمدان لان زكريا في هذا الوقت كان اصم وكان اخرس لا يستطيع ان يتكلم فبنشوف هنا ان نفس الاعلان عرفته اليصابات بالروح ان هذا الابن يسمى يوحنا فقالوا لها ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم العيله بتاعتك ما فيهاش هذا الاسم وكده هيحصل لخبطه او يعني عايزين يقولوا ان هذا الاسم لا يناسب الناس صحيح اسم يوحنا لا يناسب الناس او العائله لكن يناسب الله وفرق كبير قوي ان انسان يتولد علشان الناس ويعيش للناس وبين واحد يتولد علشان يبقى لمين لله ويوحنا ادرك هذا الموضوع انه مش للناس لكن لمين لربنا عشان كده بنشوفه بعد شوية لما بيكبر بيتجه ناحية البراري ليكون فيما لله وليس فيما للناس فقالوا لها ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم ثم اومأوا الى ابوه الى ابيه ماذا يريد ان يسمي اومأوا يعني اشاروا له لان زكريا مش بس ما كانش بس اخرس لكن كمان ما بيسمعش فاضطروا ان هم يستخدموا لغه الاشاره فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا كتب قائلا وكأن في كتابته نطق وكأن في اتفاق على الاسم لأن الاسم أملي على الوالد وعلى الوالدة لأنه من الله وبعد صمت حوالي تسع شهور وثمان أيام نطق زكريا الكاهن كان التسع شهور والثمان ايام دول في مقابله لطيفه تسع شهور دي فتره تكوين الانسان والثمان ايام دي فتره تجديد الانسان نطق بهذا الاسم انه يسمى يوحنا فتعجب الجميع وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله انتهى الصمت اللي هو كان عايش فيه وابتدى يبارك الله اللي حقق وعوده ومش وعوده بس لزكريا وأليصابات لكن وعوده للبشرية كلها فنطق بنشيد البركة اللي الكتاب هيذكره لنا بالتفصيل فوقع خوف على كل جيرانهم كل الجيران اللي كانوا حاضرين حسوا ان الموضوع فيه شيء غريب وشيء خطير ان يتفق الرجل والمرأة على الاسم بهذه الطريقة وقع عليهم خوف وكأن هذا الخوف بواسطته أراد الله أنه يهز الشعب هذا عشان يوقظ الشعب النائم اللي بقاله 300 سنة ما سمعش حاجة عن ربنا في ظلمة الموت وظلال الموت. حاجة العجيبة إن الجيران كلهم اضطربوا لهذا الموضوع موضوع ميلاد يوحنا. إلا طائفة معينة. مين هم؟ برافو الكهنة. كهنة الهيكل. محدش اهتز لهذا الموضوع او اهتم بهذا الموضوع برغم ان زكريا كان احد الكهنة وكان منهم وحكايته ذيعت لكن ما تحركوش لان كهنة الهيكل والخدام كانوا مشغولين مشغولين بالذهب وبالفضة وبالمراكز وبالنفاق وبالرياء وبإثبات الذات مع ان المفروض ان الهيكل هو اول مكان واول مسرح لظهور عمل نعمة الله في حياة الانسان ده الهيكل هو المكان المخصص او المعد لهذا لتحقيق مواعيد الله وعهوده لكن للاسف الهيكل لم يهتز بينما كل جيران زكريا اهتزوا لهذا الموضوع وتحدث بهذه الامور جميعها وانتشر الخبر وقعدوا يتكلموا عنه في كل جبال اليهوديه انتشر الخبر ان في ميلاد ابن يبدو ان هذا الابن ليه وضع خاص لكن محدش من الهيكل اهتم ان ينظر هذا الابن فاودعها جميع السامعين في قلوبهم الناس اللي كانت منتظرة خلاص الرب حطتها جوه قلبها وقفلت عليها قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي ايه اللي هيحصل لهذا الصبي وكانت الدلائل تشير وكانت يد الرب ايه معه ان ليه علاقة بربنا ومعية وكأنه ماسك في ايدين ربنا جميل جدا ان تكون تنشئة يوحنا انه مش ماسك في ايد ابوه زكريا لكن ماسك في ايد الله شخصيا عشان كده كانت عظمة يوحنا في انه من وهو صغير من هو وبطن امه امتلأ من الروح القدس ومن وهو طفل كان ماسك في ايدين ربنا وكانت يد الرب معه وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا وبعدين يبتدي يكتب لنا معلمنا لوقا نشيد البركة اللي أنشده زكريا واتفتح فيه فمه والحقيقة إن ده ما كانش مجرد تسبيح ونشيد لكن كانت نبوة نبوة عن شخص المسيح وعن يوحنا اللي هيتقدم أمام شخص المسيح عشان كده لوقا بيقول ان زكريا امتلأ بالروح القدس ونطق بالروح القدس والروح القدس هو نفسه اللي فكر زكريا بتلك الكلمات والعبارات والروح القدس بنفسه هو اللي خلى لوقا يكتب هذه العبارات اللي نطق بيها زكريا قائلا مبارك الرب اله اسرائيل نشيد البركه اول ما نطق نطق بالبركه لربنا عشان كده بردك الكنيسة لما بتحط لنا هذه التسبحة في كياس وتقراها لنا عايزة تقول ان النفس اللي دقت سر التجسد وحست ان الابن ولد لها لابد ان تنطق بالبركه لله عشان كده لو كل واحد فينا فعلا بيسال نفسه هذا السؤال يا ترى انا ليا هذا الاحساس ان المسيح اتولد لي وانا ببارك ربنا باستمرار في حياتي ولا حياتي عباره عن سلسله من التذمرات على الله ليه يا رب بتعمل كده وليه بتسمح كده ومفيش حد غيري يعني تبعت له الحاجات دي او التجارب او الضيقات دهيت الانسان اللي اختبر التجسد يستطيع ان ينطق بالبركه مبارك الرب اله اسرائيل اله الشعب المختار اللي احب شعبه لانه افتقد وصنع فداء لشعبه كلمه افتقد معناها النظار افتقاد يعني زيارة حقيقة أن الله من العهد القديم من أول ما ظهر لموسى في العليقة قال له رأيت مذلة شعبي فعملت إيه؟ ها؟ نزلت نزلت لحد عندهم أزورهم علشان أخلصهم أصنع ليهم فداء نفس المنظر رآه زكريا الكاهن ان الله افتقد البشرية بمعنى انه زار البشرية نزل تجسد طب ونزل يزور البشرية يعمل ايه فداء لشعبه يصنع لشعبه الفداء والخلاص واقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه كلمة قرن معناها تملي تشير إلى القوة كلمة قرن باستمرار تشير إلى القوة يقول إن ربنا أقام لينا قرن خلاص وهذا قرن الخلاص يخرج من بيت داود ويشهد إن المسيح اللي جاي خارج من بيت داود عشان نفهم إن الكلام ده مش على يوحنا الكلام ده على المسيح لان المسيح هو اللي جه من بيت داود بينما يوحنا جه من بيت لاوي من سبط ايه لاوي فاقام لنا قرن خلاص من بيت داود فتاه الوعد اللي خده داود ان من ثمرة بطنك اضع على كرسيك اقام لنا قرن خلاص تعبير عن قوة الخلاص القادم اللي هيعلن لكن يا ترى لما اتكلم زكريا عن الخلاص كان ايه مفهوم زكريا عن الخلاص خلاص من ايه ايه مفهوم الخلاص لا كان مازال عند زكريا نفس مفهوم الخلاص اليهودي هما كانوا مستنيين المسيح يجي ايه ملك يخلصهم من الامم والاعداء ابتدى بهذا المفهوم كانسان يهودي بل ككاهن يهودي متعتق في اليهوديه ده كان رجائهم ان المسيح يجي ويعيد مظله داود الساقطه يعيد مجد داود وقوه داود وعظمه داود ويؤسس مملكه زي اللي عملها داود مره اخرى ده اللي كان في ذهنه وباستمرار تلاحظوا ان الخلاص في العهد القديم كان مرتبط بهذا الفكر كان اي مخلص يظهر زي يشوع او زي شمشون او زي جدعون كان كل شغلته يعمل ايه المخلص ده يخلص الشعب من الاعداء فهو ابتدى بهذا الفكر اليهودي أقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة كما تكلم بفم أنبيائه القديسين حسب النبوات اللي جت من الأنبياء اللي قبل كده الذين هم منذ الدهر بداية تحقيق كل النبوات اللي ذكرت في أنبياء العهد القديم كله منذ البدايه وكانت البداية في أول نبوة عن الخلاص حد فاكرها فين؟ أول نبوة عن الخلاص لا قبل إبراهيم حواء بالظبط لما قال لها نسل المرأة يسحق رأس الحية دي النبوة الأولانية اللي منذ الظهر منذ البداية وهنا بيوري مفهوم الخلاص اللي كان في ذهن زكريا خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضينا الخلاص السياسي او الخلاص الحكمي ان كانوا منتظرين المسيح ياتي عشان يخلصهم من الاعداء ومن الامم اللي حواليهم اللي كانت بتبغضهم طبعا في هذا الوقت كانت الامه الرومانية هي اللي محتلة اليهود بل محتلة كل العالم كله فده كان مفهوم الخلاص عند زكريا لكن في واقع الأمر هنشوف إن مش ده مفهوم الخلاص عند الله مش إن إحنا نخلص من الأعداء الجسديين لكن نخلص من الأعداء الإيه؟ الروحيين، طب وهم إيه؟ هم أعداء الإنسان الروحيين او مبغضي الانسان الروحيين الشيطان الخطيه الذات او اهواء الشهوات اللي تحرك ذات الانسان ده الخلاص اللي جه يصنعه المسيح مش من يد اعداء جسديين لكن من يد الاعداء الروحيين الشيطان والخطيه والذات واهوائها اللي بتعمل في الانسان حقيقه ان الاثنين مرتبطين ببعض يعني لما تقروا العهد القديم تلاقوا امتى شعب اسرائيل كان بيقع في ايدين الاعداء اه لما يعيش في الخطيه ويبقى تحت سلطان الشهوات والشيطان والخطيه والاهواء واللذات والشهوات بتاعته كان على طول لما يقع في الخطيه الله يسلمهم ليد الاعداء اذا الاثنين مرتبطين بعضيهم ببعض لكن ازاي زكريا ربنا يطلعه بالروح من مفهوم الخلاص الجسدي اللي كان بيظن فيه على مستوى الخلاص اللي ربنا صنعه على يد موسى لشعبه من ارض مصر يطلعهم من ارض العبوديه ينقلوا الى المفهوم الروحي ده اللي هنشوفه خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضينا الواحد لما يقرا الآية دهيت كده ويتمسك بيها قدام ربنا المفروض انه يفرح جدا انت متضايق ليه وحزين ليه وزعلان ليه ايه اللي بيبغضك اذا كان في امور بتبغضك وامور صارت عدوة ليك فافرح لان الله يعطيك خلاص من جميع اعدائك ومن جميع مبغضيك عشان تعرفوا معنى الاختبار الروحي الانسان اللي فعلا ده ربنا يقول ان كان الله لنا فمن علينا ده هو جه مخصوص علشان يديني هذا الخلاص عشان كده مفيش حاجة هتضايقني مفيش حاجة هتحزني مفيش حاجة هتحبطني لأنه هو أعطاني خلاص من جميع أعدائي ومن جميع مبغضيه حتى الخطية لأنه أعطاني الخلاص من الخطية ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس وهنا سبب الخلاص اللي ربنا بيقدمه هو رحمة ربنا ناحية الإنسان حب الله للإنسان مش استحقاق الإنسان هو عايز يصنع رحمة مع ابائنا ويذكر عهده المقدس الله امنت تجاه وعوده اللي وعد بيها عشان كده الله يصنع لي خلاص مش من اجل استحقاقي لكن من اجل امانته من اجل رحمته وحبه حب والرحمه اللي كانوا في قلب ربنا اللي ما انطفوش ابدا في يوم من الايام بسبب عصيه معصيه الانسان او خطيته عشان كده بردك الآية دي جميلة إن بتقول لك إن ربنا عايز يذكر عهده معاك ورحمته معاك ربنا عايز يذكر بل ربنا فعلا بيذكر القسم الذي أقسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا مش بس إن هو ادانا هذا العمل او صنع لينا هذا الخلاص وذكر العهد لكن كمان اكده بقسم قسم اللي اداه لابونا ابراهيم قال له بذاتي اقسمت يقول الرب ان ربنا اكد هذا العمل ان يعطينا اننا بلا خوف منقذين من ايدي اعدائنا نعبد نعبده تقدروا تحطوا خط كبير قوي تحت كلمة بلا خوف العبادة اليهودية كلها كانت قايمة على أساس خوف لما سمعوا صوت ربنا بيرعد والجبل بيدخن وكانت البهيمة اللي تقرب من الجبل ترجم من بعيد كانت عبادة قايمة على الخوف لكن ابتدى زكريا ذهنه ينفتح بالروح القدس على العبادة في العهد الجديد ما هياش عبادة الخوف إنما بلا خوف بلا خوف نعبده بلا خوف ندخل معاه في علاقه وفي محبه ومش بس بلا خ- بلا خوف لكن كمان منقذين منقذين كان زمان الآية بتقول لا يراني الإنسان ويعيش ما كانش فيه إنقاذ لكن دلوقتي بقى فيه إنقاذ إن إحنا مش بس بلا خوف لأن المحبة تطرح الخوف إلى خارج بقت علاقتنا بيننا وبين ربنا المحبة ونستطيع أن نرى الله ونتكلم مع الله مش بس نرى الله ونتكلم مع الله لكن كمان ناكل ربنا وناخده ايه جوانا ونحن منقذين ونحن منقذين كان زمان مجرد الرؤية تموت الإنسان لكن دلوقتي الإنسان بياخد جسد ودم الله نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا وهنا المفهوم الجديد بقى للعبادة في العهد الجديد إنها عبادة مبنية على القداسة والبر القداسة نتيجة الشركة بيننا وبين الروح القدس الروح القدس اللي بيقدسنا وبيطهرنا والبر نتيجة بر المسيح مش أعمال صالحة الإنسان بيعملها العهد القديم كله كان قايم على البر الذاتي الريس يقف قدام ربنا يقول له أنا بصوم مرتين في الأسبوع وبعشر أموالي وبعمل وبعمل وبعمل لكن بر العهد الجديد مش قايم على بر الانسان ولا اعمال الانسان لكن قايم على بر المسيح اللي بيديهولنا عشان كده كان العهد القديم كان الكتبة والفريسيين يبدو كقبور مبيضة من الخارج مظهر لكن من الداخل مليان نجاسة واختطاف وعظام أموات مظهرية لكن العبادة في العهد الجديد قايمة على القداسة والقداسة دي شيء داخلي من الجوه نتيجة تطهير الروح القدس للنفس وعمل الروح القدس في النفس عشان كده بيحط حاجتين قداسة وبر قداسة دي شيء داخلي جوه الإنسان نتيجة عمل الروح القدس والبر ده شيء ظاهري بيظهر بره خارج الانسان مش نتيجة اعمال الانسان لكن نتيجة بر مين المسيح الروح القدس كشف لزكريا عن العبادة في العهد الجديد والفرق بينها وبين العبادة في العهد القديم ابتدى بفكر يهودي عن الخلاص وعن العبادة لكن نشوف ازاي الروح يقوده الى الفكر المسيحي بقداسة وبر قدامه جميع ايام حياتنا فكل واحد فينا يتراءى امام الله كان زمان في العهد القديم الكاهن بس هو الذي يستطيع ان يتراءى امام الله لكن دلوقتي بقينا كلنا قدام الله في حضرة الله عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا عشان كده سمانا في العهد الجديد ملوك وايه وكهنة ده كان الكائن هو الذي يتراءى قدام الله فكلنا نقف قدام الله جميع ايام حياتنا كان زمان يتراءوا امام الله في المواسم وفي الاعياد او في يوم السبت لكن صار زمن الانسان كله زمن شركه بينه وبين المسيح حضور المسيح في حياه الانسان الدائم ده اللي احنا بنسميه الابديه الابديه عشان كده ترائينا امام الله مش بس يوم الحد ولا اليوم اللي بنيجي فيه القداس لكن كل لحظه بنعيشها بنعيشها في حضور ربنا نعبده بقداسة وبر كل أيام حياتنا دي كانت النبوة عن شخص المسيح اللي ما زال لسه في بطن العذراء تكلم عن الموعود به وصاحب القسم ودلوقتي ابتدى يلتفت الى الذي ولد فعلا لكي ما يعد الطريق امام هذا الشخص الموعود به وانت ايها الصبي ابتدى يبص لابنه ويتكلم عنه وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى الشخص الموعود كان ابن العلي لكن انت نبي العلي تدعى لانك تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه ان دور يوحنا انه يتقدم امام المسيح علشان يهيئ الطريق امام المسيح لتعطي شعبه معرفة الخلاص من خطاياهم لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم وأرجو تصحصحوا في الآية دهيت لأن هنا اكتمل بقى مظهر الخلاص في العهد الجديد زي ما قلنا ان الفكر اليهودي للخلاص كان مجرد خلاص من ايدين الاعداء والمبغضين لكن هنا بيدينا المفهوم الجديد للخلاص ان الخلاص يساوي مغفرة الخطايا لأول مرة ينفتح العهد الجديد وتقدمة المسيحية أن الخلاص ليس مجرد خلاص من أعداء لكن الخلاص الحقيقي هو غفران الخطيه شوفوا المقابله اللطيفه ان جت فعلا شغلانه يوحنا انه ازاي اعد الطريق امام المسيح يوحنا عمل ايه عشان يعد الطريق قدام المسيح توب بالله كان بيعمدهم عمودية التوبة لمغفرة الايه الخطايا فهنا ابتدى المفهوم الجديد للخلاص يظهر ان الخلاص هو بغفران الخطيه ان مفيش حاجة تذل الانسان مفيش حاجة تكتف الانسان مفيش حاجة تضيع الانسان الا الخطية مش شوية ناس بيتأمروا او شوية ناس بيضايقوا او شوية ناس او شوية تصرفات بتحصل في حياة الانسان لكن الشيء الوحيد اللي يتعب الانسان والانسان محتاج الى خلاص منه هو الخطيه احنا للاسف لما كل واحد بيقعد يفكر في حياته ويشوف الحاجات اللي بتنغص عليه عيشته ومتاعبه يقول اه زوجه او زوجته او ناس معينين مستقصدينه في الشغل او جيرانه او واحد ظلمه في الميراث او خلافات او خناقات ويفتكر ان حياته مره بسبب شويه الناس والمشاكل اللي موجوده في حياته لكن في واقع الامر ان مراره الحياه وانت محتاج للخلاص مش من الناس انت محتاج للخلاص من ايه من الخطية اللي موجودة جوه مشكلتك مش في الناس مشكلتي ومشكلتك فينا في الخطية المتربصة جوانا عشان كده معنى التجسد ان المسيح تجسد لخلاصي انه جه من اجل مغفرة خطاياي ده المفهوم الجديد اللي لازم تدركه ولازم تعيشه والا هيكون ميلاد المسيح بالنسبه لك لا يساوي اي شيء جيت وحضرت سبعة وأربعة وصمت صوم الميلاد ولبست لبس جديد في العيد وجاملت الناس وكلت وشربت واتفسحت لكن ما زالت الخطية مسيطرة جوه يبقى أنت ما عرفتش ميلاد المسيح فهنا المفهوم الجديد للخلاص هو مغفرة خطاياهم ده اللي هيتكلم عنه يوحنا وده اللي هيحققه المسيح في حياة البشر خلاص العظيم اللي يقدمه للمسيح بسر الفداء بأحشاء رحمة إلهنا خدوا بالكم من الربط الجميل إن هذا الخلاص بغفران الخطية هيتم بإيه؟ بأحشاء رحمة إلهنا طب هو ربنا ليه أحشاء عارفين أحشاء يعني إيه؟ آه اللي هي الفسرة الأعضاء الجوانية القلب والرئتين والكليتين والطحال دي بيسموها الأحشاء